الرحمة اسم ومسمى أضحت مفتاح سعادتنا للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من عيادتنا عيادة الرحمة أفاد الله المسلمين من هذه البرامج ونشكر قناة الرحمة على هذا على هذه البرامج العظيمة لقناة الرحمة النهاردة هنتكلم على الزوائد القولونية الجيوب القولونية الآثار الجانبية لبعض الأدوية احنا في الفترة اللي فاتت صدفتنا مجموعة من الأدوية المستوردة اللي هي يعني جاية من أماكن غير معلومة ووجدنا ناس كتير جدا بتعاني بتظهر لنا في العيادات ما عندهاش لا فيروس سي ولا فيروس بي ولا عندهم التهاب كبدي مناعي ولا عندهم اي حاجة وعملنا لهم كل الفحوصات ويتبين ان عندهم ارتفاع في الصفرة ارقام كبيرة جدا مذهلة الصفرة المفروض ما تزيدش عن واحد واحد نجد ارقام 20 18 25 أه حتى أدوية معدة وجدنا أدوية معدة أدوية مضادات حيوية حاجات من هذا القبيل ده هنتكلم فيه الآثار الجانبية لبعض الأدوية خاصة المجهولة المصدر وحتى الغير المعلومة المصدر قد يكون ليها بعض المشاكل احنا داخلين يعني في بداية فصل الربيع اواخر فصل الشتاء النزلات المعوية نزلات البرد فوائد الفيتامينات هل نتعاطى فيتامينات ام لا احنا دايما تناولنا هذا الكلام اسئلتكم دايما بتثرينا اتمنى تواصلكم معنا كالمعتاد بنتكلم في أمراض المعدة أمراض القولون أمراض الكبد أتمنى تواصلكم معنا الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة الزوايد والجيوب القولونية واتكلمنا فيهم كتير قبل كده ولكن احنا ابتدينا نشوف القصة بشكل عام ووجدنا كثير من الناس عندهم بعض الأعراض بيروح للدكتور يقول له أنت عندك قولون عصبي كلمة قولون عصبي الكلمة اللي احنا قاعدين نحاربها على قناة الرحمة بزمن اه هو تشخيص موجود ولكن ما ينفعش اسميه قولون عصبي وكلمنا قبل كده على مواصفاته واهم شيء ان احنا نكون استبعدنا قصة الامراض طب من الامراض اللي احنا دايما بنتكلم عليها الزوايد القولونية سرطان القولون للأسف الشديد هو السرطان الثالث بعد سرطان الرئة والبروستاتا أو والثدي لدى النساء هو منتشر في جميع دول العالم ولكن بفضل الله احنا احنا بلادنا بلاد زراعية فالموضوع أقل انتشارا ولكن موجود أهم سبب ليه وجود الزوائد القولونية والزوائد القولونية دي بتصيب 25% من سكان الكرة الأرضية عن سن الخمسين وبتصيب من هم أقل اللي عندهم جينات وراثية لهذا الأمر في حاجات ممكن تجنبها وده الكلام اللي احنا عايزين نعمله ازاي نقلل فكرة الزوائد القولونية كيف نقلل الزوائد القولونية يعني هل هي امر حتمي لكل الناس يعني 25% من سكان الكرة الارضية عن 50 سنة عندهم زوائد بس في بلادنا اللي هي اقل واحنا ازاي نقدر نقللها الناس اللي بتنتهج الغذاء الغربي اللي هي الهمبرجر اللانشون الاكلات اللي من هذا النوع اللحوم المصنعة كل ده من الحاجات اللي بتزود هذا الامر ولكن قبل ما نقول ايه هي الزوائد القولونية هي القولون كما نعلم هو عضلة طويلة لها يعني هنسميها انبوب بيمشي فيه البراز بعد الهضم ولكن مش هذه القصة هل ربنا خلقه هباء هل خلقنا هذا هذه المساحة فقط علشان البراز يخرج من آخر حتة في الأمعاء الدقيقة وينتهي به عند فتحة الإخراج بهذا الشكل طبعا ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق أي شيء عبثا ولكن سبحان الله هو بيقوم بتنظيم الماء داخل يمتص يعني القولون ليه دور في امتصاص المياه نفس الطريقة اللي بتمتص بيها الكلى المياه بعد افرازها يعني البول اللي بينزل لنا ده تنظيم هائل من الكلى من, من الله سبحانه وتعالى في خلق الكلى نفس الشكل الديزاين ربنا خلقه بهذا الشكل في الكلى امتصاص الماء من الطعام في, في الإخراج الأخير منط... ده, ده أهمية القانون في هذا الأمر تظبيط المياه آخر آخر قطعة يعني البراز لحد ما بينزل المستقيم بيبقى لين امتصاص المياه علشان ينزل في الشكل اللي احنا بنشوفه وعشان كده لما بيبقى فيه ماء زائد شوية بنجد كلمة إسهال يعني الإسهال ده معناها إن وجدنا سوائل أكثر في ال- اللي إحنا بنتكلم عليها ز- النزلات المعوية ده جزء من ال- الغسيل اللي هو لما بيكون عندنا نزلة معوية بيبقى عندنا إسهال علشان الجسم يقلل تركيز المواد المسببة لأضراره لإخراجها بشكل سريع عشان كده م- يفضل إن إحنا ما ناخدش أدوية تقلل حركية الأمعاء لما بيكون عندنا إسهال إحنا ناخد مطهر ليقتل البكتيريا أو يخلصنا من السموم ولكن فهي دي فكرة يعني ايه اهمية القولون في هذا الامر طب الزوايد دي بتيجي ازاي الزوايد دي لما يكون الناس عندها امساك مزمن امساك مزمن ال- الامساك المزمن احد اسباب الزوايد الناس اللي بتاكل اللحوم المصنعه كما ذكرنا الناس اللي قاعده تاكل مقليات مسبكات مخبوزات الاكل اللي هو م- عالي الاكسده مضادات الاكسده بشكل عام اللحوم المحمره اللحوم المشوية أيضا يعني اللحم للأسف الشديد طريقة طهيه في غاية الأهمية لكن لو كلنا أكل نايف نايف مسلوق مش هيبقى فيه مشكلة البصل والثوم يمنعوا ظهور الزوايد الأكل الغني بالسيلينيوم زي البقول قش التفاح اللي هو فيه مادة البكتين بتمنع ظهور الزوايد خاصة التفاح الأخضر ولكن يعني كل أنواع التفاح لو قدرنا ناخده آه، جميل اه طبعا للاسف كل شيء غالي دلوقتي لكن آه، ماذا هنفعل في هذا الامر معانا اتصال يا ام محمد السلام عليكم يا ام محمد اهلا بيكي ايوه يا دكتور يا اهلا بيكي اهلا بك يا دكتور بقول لحضرتك انا دايما عندي القولون وعندي المعده بمعنى يعني ايه الاعراض المع- المعده بحس بحرقان فظيع في معدتي اه اه فبجيب في برشام كده بجيبه سبع حبايات فما بجيبه باخد الحبايه بالليل بيبقى بيقضي عليه اسيب البرشام بيرجع لي تاني فهل انا امشي عليه كله دوا مثلا مش هعمل لي لا أضرار؟
من وهقول لك ليه ما نمشيش عليه طب ويعني ايه القولون يعني ايه اعراض القولون اللي بتجيلك امساك القولون إسهال؟
ساعات بيبقى عندي امساك امساك وانتفاخ وانتفاخ تمام اه وال وال- والمعده بقى حتى حرقان يا دكتور معده اي اكل بيجيني بيعمل لي حموضه عندك كام سنه يا ام محمد عندي 60 سنه ربنا يديك الصحة صوتك الله.
صغير ما شاء الله الله بتاخدي يخليك.
أي دواء لأي مرض مزمن ضغط سكر أي مرض مزمن لا يا دكتور لا والله حساسية صدر حساسية من أي دواء أي لا- مشكلة مرضية لا لا, قديمة لا الحمد لله عندي بس عملتي موجات ساعات صوتية إيه؟
على البطن نعم عملتي مو... أشعة آه، موجات صوتية على البطن اه عملت مرتين كان في دكتور بيعني بقى بقى كان عندنا حصوات في المرارة أو حاجة من هذا القبيل لا يا- لا يا دكتور الحمد لله طب الحمد لله الوزن زائد
لا ده انا رحيفه خالص ما شاء الله بتاكلي وتنامي
لا والله ده انا شقيانه بس على طول داخله طالعه ما- ما- مش بنام يعني صاحبه اسره ربنا يديك الصحة يا رب الله الله يكرمك يخليك يا دكتور طب انا هجاوبك حالا على موضوع ال- الامساك وموضوع الحموضه حالا اه باذن الله الحموضه بس اقفل واسمعك من ال- في التلفزيون الله يكرمك تحت امرك هجاوبك حالا السلام عليكم يا ام عمار ايوه عليكم السلام ورحمه الله علي صوتك ون... يعني لو امكن يا ام عمار ايوه دكتور اه سامعني يا اهلا حضرتك؟
بيكي آه، بقول لحضرتك يا دكتور انا بنتي آه، هي دلوقتي اربع سنين من وهي 8 شهور كنا عاملين لها منظار كان طالع عليها زوايد في القولون زوايد قولونيه ايوه اه تمام.
كانت ب- كانت بكميه كبيره قوي بعد كده عملنا اشعه صبغه آه، لقينا في جزء من- في مؤخره القولون هو اللي لسه فاضل فيه الزوايد هي اه دكتور مشكلتها دلوقتي ان هي عندها حساسيه صدر حللتوا باستمرار.
الزوايد عرفتوا نوع الزوايد ما انت عارفه آه، ان طلعت الزوايد نتيجة انواع التهابات ايوه خدت عينه واتحللت طلعت زوايد التهابات بس مش التهابات عارفين فقط سببها.
زوايد وليست اورام وليست اي حاجه من حاجات الزوايد اه الاخرى الحمد لله كانت التهابات ما شاء بس الله، هي الحمد لله.
معاها مشكله لحد الان ان هي ترجيع واسهال لو خدت مضاد حيوي هي عندها حساسيه صدر فدايما عندها ادوار برد متكرره و... والمضاد الحيوي مشكله يعني مش عارفه اعمل ايه بس في النقطه دي الزوائد القولونية ملهاش علاقة بالمضاد الحيوي الزوائد القولونية ملهاش علاقة بالمضاد الحيوي وهقول لك ليه دكتور.
المضاد الحيوي لو سمعتيني ع- ليه بيعمل إسهال دايما طيب يا دكتور حضرتك تنصحني مثلا هي لما بترجع كل فترة أو يجي لها إسهال آه، الدكتور يديها مثلا فلاجيل وموتيليوم هل كتر الفلاجيل عليها غلط؟ عايزة حضرتك تطمني في النقطة دي لا كتر الفلاجيل ليه آثار جانبية ال- الفلاجيل ليه أث... ومحدش بياخد فلاجيل عمال على بطال وفي السن الصغير بنفضل على مسؤولية الشخصية من قناة الرحمة ان اي طفل عنده اسهال بدون ارتفاع في درجة الحرارة نعوض له السوائل من خلال محلول معالجة الجفاف أو أي حاجة من هذا القبيل أهم حاجة أن الطفل ما يجلوش جفاف الطفل بيبقى عنده مناعة الكبار هم اللي ما بيستحملوش الإسهال الصغار ممكن يتحملوه لو عوضنا السوائل بأي شكل من هذا القبيل
اه طب يا دكتور لو لازم سمحت- نتابع نت... ولازم نعرف سبب الاسهال المتكرر المضاد الحيوي المضادات الحيويه بس مش ماده المترونيلازول الفلاجيل تجيب اسهال المضاد الحيوي بيجيب اسهال باكد لك هذه المعلومه بشكل قوي آه.
المضاد الحيوي بيساعد على نمو بكتيريا اسمها Clostridium difficile بتزيد مع المضادات الحيويه وتزيد مع ادويه الحموضه الناس اللي بتاخد ادويه حموضه عشان كده دايما نقول للناس اللي بتاخد الحموضه دي ممنوع تتناول هذه الادويه بشكل عام غير الاثار الجانبيه الاخرى يعني في ادويه مثلا زي الجنتاميسين بيأثر على الكلى في ادويه زي ماده ال clavulanic acid اللي موجوده مع بعض المركبات من البنسلين والاموكسيسيلين دي بتعمل لنا ارتفاع في صفرة الكبد عند بعض الناس وفي طب يا دكتور التهابات أسأل دوائيه حضرتك ممكن سؤال تبقى شديده بعد في هذا إذنك يا الامر دكتور معسل؟
نعم اتفضلي أسأل تابعينا يا سؤال ام بعد عمار إذنك.
حاضر طب لو سمحت يا دكتور هي بالنسبه لها بس كده آه، يعني دايما القولون عندها بيحصل لها انتفاخ فيه والدكتور يقول لي ده متكور على جنب بسبب الزوائد
لا، فحضرتك هجاوبك في على أمل الموضوع إن ده.
هي ان شاء الله الزوائد دي ممكن تروح مع يعني كل ما تكبر
ال- لابد ان هذه البنت هتعمل منظار سنوي ولابد من استئصال جميع الزوايد ما يتسابش زايده واحده خالص انت عارفه ان احنا بنقدر نح- نستأصلهم بالمنظار آه، اما اذا كان العدد كبير جدا ولا يمكن استئصاله بالمنظار فللاسف بتضطر تعمل جراحه محدوده لاستئصال المنطقه عاليه الزوايد للاسف الشديد هو ده الامر بالذات ان احنا ابتدينا واحنا سن صغير لازم تعملي لكل اخواتها موضوع المنظار ان, إن شاء الله علشان ممكن يبقى الموضوع وراثي في العيله في وحضرتك جين- شايف ان هي لما بتتساب الزوائد دي ما بتروحش يعني لوحدها الزوايد ما بتروحش لوحدها نهائيا الزوايد لابد من استئصالها لابد من استئصالها وان كل الزوايد لابد ان يتعمل لهم التحليل بتاع العينه يتعمل لهم تحليل آه.
باثولوجي ولو قعدت يا دكتور كده من غير استئصال فيه لا قدر الله ممكن مشكله ان هي تقلب بحاجه وحشه قوي اه طبعا للاسف الشديد ان بالرغم ان احنا معظم الزوايد اللي بتطلع في القولون معظمها حميد ولكن آه للاسف الشديد طبعا ما- ممنوع يكسب اي زوايد ل- لان في احتماليه تحورها وتتحول الى حاجات اورام لا قدر الله شكرا يا دكتور اللهم شكرا عافي أوي الناس حضرتك.
جميعا وعافي المسلمين يعني معانا ام محمد يا ام محمد السلام عليكم يا ام محمد عليكم السلام يا دكتور ربنا يبارك لنا في قناة الرحمة وفي حضرتك الله يكرمك ويبارك لك
أنا أنا رجليا بت... رجليا بتورم يا دكتور رجليا اليمين اه بتورم ودراعي بينمل وكشفت عند دكتور عظام وخدت علاج وكشفت عند دكتور باطيني وخدت علاج وأنا عندي 65 سنة عملتي عمليات قبل كده يا ام محمد ما عملت عملت فتاء في اتنين- مرتين فتاء بتاخدي اي دواء لاي مرض مزمن ضغط سكر بقى اي عندي مرض ضغط، مزمن آه.
عفوا عندي ضغط بس سلامتك عندنا حساسيه صدر حساسيه من اي نعم.
دواء اي مشكله مرضيه قديمه تحبي تقولي لي عليها قبل ما اكلمك على تورم الرجل لا ما عنديش ما عنديش حاجه ببص رجلي يعني تخف شويه وتمرض ما انهارش اقوم اخش الحمام حتى
الف سلامه عليكي هجاوبك على موضوع تورم الرجل بشكل عام التورم اللي عندك ده ما يخوفش غالبا ده ليه علاقه بالركبه ولابد ان انت على الرجل دي تعملي لها دوبلكس اشعه على شرايين الرجل واورده الرجل وغالبا هيطلع ما فيهاش اي حاجه هيطلع ده من التهاب الركب لو عندك ال- الخشونه في الغضاريف ولكن اي حد يخص الناس ما دام احنا اتكلمنا على موضوع ال- تورم الرجل اذا كان في تورم في القدمين اذا كان في تورم في القدمين لابد ان احنا نعمل زلال تحليل بول وظائف كلى وظائف كبد نطمئن على القلب نعمل ايكو على القلب ونذهب لطبيب قلب ياكد لنا ان ما عندناش اي مشكله من امراض القلب او او امراض الغشاء التاموري الم- ال- المغطي للقلب ويكون ما عندناش اي امراض من موانع امتصاص البروتين او ما نطلق عليه نزول الزلال في ال- في البول او ما يكونش عندنا حساسيات من اي نوع اما التورم بتاع القدم اللي هو آه، في منطقه محدده في رجل واحده ده لابد ان احنا نطمئن ان ما عندناش اي آه، لا- يعني لا قدر الله دوالي في الرجل ولا آه، مشاكل في ال- اورده الرجل سواء ان كان في جلطات قديمه عاده بيطلع في التهابات في المفاصل آه، لو في رجل واحدة آه، سمينة جدا ده ممكن يكون مرض من أمراض الحاجات الليمفاوية من قرصة ناموسة أو حاجة من هذا القبيل برضو في الرجلين ممكن يكون من الغدة الدرقية آه، خمول في الغدة الدرقية يعمل لنا هذه الأمور فلا بد إن إحنا لما يكون عندنا تورم في الرجل بالذات القدمين نروح لدكتور فاهم هذه الجمل يطمئن على القلب يطمئن على الكبد على الكلى يطمئن على الامتصاص بتاعنا ما يكونش عندنا اي مشاكل في البروتين في الدم والغده الدرقيه من اهم الاشياء والحاجات الموضوعيه عشان يبعتنا الجراح شاطر تورم الرجل من الحاجات المهمه فاشكرك يا ام محمد على سؤالك فده لكن احنا انا انصحك ان احنا الاول نذهب الى جراح وبعد كده نشوف اذا كان في خشونه في الغضاريف ام لا هرجع لسؤال ام محمد في الاول على الحموضه واحنا بنتكلم من على نحافه ودايما شعور بالامتلاء والانتفاخ وكلمه امساك كلمه امساك والمفروض نعمل ايه زي ما بنقول في كل حلقاتنا السابقه ما دام تاكدنا ان ما عندناش حصوات في المراره او التهاب في المراره فلا بد ان احنا في اكلات محدده بتزود لنا الحموضه والانتفاخ اللبن وجميع مشتقاته طبعا عكس ما احنا متخيلين النعناع اي حاجة فيها زيت سمن سكر المقليات المسبكات المخبوزات الحلويات السمين الشوربة المياه الغازية الحاجات دي كلها بتزود لنا الشعور بالامتلاء طيب يا دكتور ناكل ايه هناكل خضار نايف ني ومسلوق هناكل يعني اي حاجة طالعه من الارض نايف ني ومسلوق الفاكهة ما عندناش مانع ليها هناخد بياض بيض هناخد لحم ابيض زي الفراخ الارانب السمك ني يعني مسلوق كل الكلام ده لازم يبقى مسلوق ممكن ناكل رز مسلوق مكرونة مسلوقة معلقتين كفاية ربع رغيف لنص رغيف بلدي ده الحاجات اللي ممكن يعني تقلل لنا الحموضة او الاكل اللي ما بيزودلناش افراز الحمض شرب الجنزبيل الرمان العرق سوس بس بشرط ما يكونش عندنا ارتفاع في الضغط علشان ناخد العرق سوس الامساك كلمة مرفوضة في اي حد فوق سن الخمسين سنة الامساك كلمة مرفوضة لاي حد فوق سن الخمسين سنة ابتدينا موضوعنا النهاردة احنا بنحارب الامساك بنحارب اكل اللحم الحمراء بالذات المصنعة اللانشون البسطرمة الهمبرجر اللحمة الحمراء المشوية اللحمة الحمراء اللي هي المقلية كل ده احنا بنحاربه علشان فكرة الزوائد القولونية الامساك ونوعية الاكل من اكتر الحاجات اللي بيعملوا الزوائد القولونية اللي احنا بنتكلم عليهم النهاردة غير الموضوع الجينات يعني في ناس عندها جينات 30% من الناس اللي عندهم زوائد قولونية عندهم الجين اللي بيعمل الزوائد القولونية هم جين واحد هو اكتر من مجموعة جينات طيب نتصرف ازاي مع كلمة امساك اذا كان السن فوق سن الخمسين سنة فاول عرض لازم او اول اجراء لابد ان احنا نعمله هنعمل منظار قولوني منظار قولوني حتى منطقة الأمعاء الدقيقة حتى نهاية الأمعاء الدقيقة وإن وجدنا زوائد أو وجدنا أي سبب أو خلل في الحركية ده مو... لابد من الاطمئنان ليه أما هناخد اتصال ونكمل قصة الإمساك يا شعبان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله كل خير يا شيخ الله يكرمك الله يكرمك يا شعبان أنا أسأل حضرتك سؤال بس والله مش في هو مش في برنامج النهاردة بس أنا آسف يعني ممكن أبدا أسألك سؤال؟
اتفضل احنا هنا في خدمة الناس جميعا بإذن ربنا الله.
يخليك جزاك الله كل خير الله والله يكرمك جزاك الله ويبارك كل خير بالنسبة لإيدي بس يا دكتور والله بصبح كل يوم الصبح ألاقيها ورمة إيدي الشمال بصبح كل يوم الصبح بلاقيها ورمة ومش بقدر أحركها يا دكتور خالص ولا أقدر أشيل عليها أي حاجة خالص يا دكتور آه، تورم في الإيد لكن بقيت آه.
اليوم بعد كده الموضوع بيفك اه بقيت اليوم بيفك الله في ينور على خلل حضرتك يا في...
دكتور انت والله الصبح بتصحى تلاقي ايديك الاتنين مخشبين مش عارف تقفلهم كده زي ما انا الله بوريك ينور عليك يا دكتور ايد الشمال بس مش ايد الايد اليمين شمال لكن الاتنين لا في تنميل تمام.
بيبقى في الايد يعني ثلاث صوابع ونص ولا صباع ونص اللي في الاخر لا، يعني الصباع كلهم ونص بدو- دول قال له ولا بدو- الثلاثة ونص دول ايوه لا الثلاثه ونص دول يا دكتور تمام يا ثلاثة دكتور.
ونص دول تمام يا اشكرك دكتور.
ده عصب اسمه ال median عصب الميديان اللي هو واخد الثلاثة ونص دول ده تمام انت يا دكتور.
غالبا بتبقى نايم على ايدك بالليل في شخير اثناء النوم فصل شعبان احنا ده بنساله ده ال- ده حاجه ترتبط بالعصب ال- حاجه ما يطلق عليه العصب الميديان الثلاث ونص صوابع دول دول بياخدوا عصب اللي هو بي- يكهربنا لو احنا اه، حاطين ايدينا كده بهذا الشكل بياخد الصباع والنص ده التلاتة ونص بياخدوا عصب تاني فلا بد ان احنا نطمئن ان احنا ما عندناش غده درقيه إذا- بالذات اذا كانت في ايد واحده وما يكونش في اختناق في الايد يعني لابد ان احنا هنذهب الى جراح يطمئن ان ما عندناش اختناق في الايد يا شعبان في المنطقه دي ونطمئن ان ما عندناش خلل في الغده الدرقيه من خلال تحليل ال TSH يا شعبان طبعا سؤالك جميل واثر على الحلقه وعرف الناس ان احنا الثلاثه ونص دول ليهم عصب والصباع ونص دول يعني الص- الصباع ده الوحيد اللي واخد آه، عصبين في الناحيه دي وهنا في عصب ثالث من الظهر بيغذي هذا الكلام يعني آه، اشكرك يا شعبان على هذا السؤال معانا ام منى السلام عليكم يا ام منى ازي حضرتك يا دكتور الله يكرمك يا ام منى بقول لحضرتك يا اتفضلي يا ام منى بقول لحضرتك يا دكتور انا بقالي يعني سنين بعاني من القولون بيجي لي مغص على طول كان طلب مني من منظار بس انا ما رضيتش اعمله خفت لا أعمله.
تعملي المنظار يا ام منى مفيش مشكله من المناظير سنك كام سنه يا ام منى نعم سنك كام سنه 34 34 تمام عملتي عمليات قبل كده انا والده قيصريه مرتين وعامله شرخ بس بتاخدي اي دواء لاي مرض مزمن ضغط سكر اي مرض مزمن حساسيه صدر لا يا دكتور بس عملت مره اشعه احنا ممكن آه، نعمل لك منظار القولون في كليه طب القصر العيني ونخلي طبيبه سيده تعمله لك
أيوة.
فممكن تشرفينا وباذن الله ممكن نخلي طبيبه تعمل لك هذا القولون باذن الله ماشي يا دكتور طب حضرتك لكن هو كل ما احنا عندي الم- شعر- دكتور القولون يقول لي- احنا ما بنعرفش نشخص حاجات كتير جدا بالكشف الظاهري وما بنعرفش نشخص بالأشعة ال- الحاجة الوحيدة اللي بتخلينا نشخص القولون حقيقة هو تحليل محدد اللي هو تحليل البراز الدم الخفي في البراز وتحليل آخر اسمه الشيبو test الشيبو test ايوه آه، المنظار بيحل لنا معظم هذه المشاكل يعني حتى بيغني عن تحليل الشيبو test اللي هو الغالي ده بحوالي 400 جنيه في بعض الاماكن من 400 ل 600 جنيه ف آه، يعني آه، طبعا المنظار بيحل هذه المشكله وممكن نعمله طبعا في القصر العيني مجانا ده ل- آه، لخدمه الناس وده شرح طبي آه، يعني افضل مكان في الشرق الاوسط آه، تعليمي حتى آه، عايزه تساليني على ايه تاني يا ام منى يا اسماء السلام عليكم يا اسماء السلام عليكم يا رب.
اهلا بيكي لو سمحت انا ابني عنده تسع سنين آه، عنده السكر بقاله شهرين ونص دلوقتي.
عنده ايه يا اسماء السكر سكر اه بقاله شهرين ونص
اه تمام آه، ب- عنده شكوى بزوره بقالها آه، كام سنه معاه كان بتيجي وتروح يقول لي ده احتقان في زوره وياخد علاج على كده من آه.
ساعه ما جاله السكر الصوت اللي بيعمله بزوره بقى مستمر
آه، بياخد انسولين بياخد حقن بياخد انسولين اه بياخد انسولين اه اه تمام وبياخد آه، ال- آه، اربع مرات في اليوم.
عندكم حد في العيله عنده سكر آه، عندنا اه في العيله بس هم قالوا لي مش وراثه لان هو عنده تسع سنين اه الصوت دلوقتي اللي بيعمله بزوره بقى مستمر عفواً؟
أذن انف واذن دكاتره الانف واذن ممكن تعلي صوتك شويه دكاتره انف واذن قالوا لي ان هو مش من زوره ده من من الجهاز الهضمي اه اخذ علاج لل- للجهاز الهضمي اللي هي اللي حموضه والحاجات ديت وموتيلم والكلام ده مش عامل له اي حاجه
امم أمم.
إيه، في الاخر طلب مني منظار على الحنجره انا ما عملتش ظبطاله السكر ظبطاله السكر يا اسماء هو مش مظبوط لغايه دلوقتي لسه ما اتظبطش اه بياخد نوع واحد من الانسولين ما بياخدش نوعين مش لا، كده بياخد نوعين بياخد ال اللي هو- بياخد الممتد المفعول وبياخد قصير أيوة.
المفعول اه اه تمام تمام فده فعلا يكون من من هل من المعده فعلا
عفوا سؤالك ايه يا ام اسماء دوت الصوت اللي بيعمله بزوره دوت من معدته الشكوى اللي بيشكيها من زوره ديت من معدته انا فعلاً؟
هو احتمال طبعا موضوع ال- الزور انا هقول لك يعني ايه التهاب في منطقه الزور هجاوبك حالا هو اخذ يا دكتور علاج الالتهابات كتير وعلاج الحساسيه كتير بزوره
اه ومفيش جدوى من الكلام ده كله لكن هو دايما بيشتكي من وجع في الزور اه من اخر الحنجره وما عملش اي دواء قبل ك... ما خدش اي دواء لاي مرض مزمن قبل كده ولا عمل عمليات قبل كده اهو شال اللوز ع- شال اللوز طيب آه، كويس آه. الشكوى بتاعته من اخر الحنجره بس طيب على صوته على- بيغير لما بيجيله الالتهاب ده لا يا دكتور على شرط ان هو ب... يعني بيقول بيبقى عنده أي- كحه بيكح لا مفيش لا لا لا ما في هو بس وجع في زوره اه قال لي لكن ما مفيش فيش حرق.
لا كحه ولا صوت بيغير ولا صوت عامل زي النباح كده لا لا لا وفي حرقان يا دكتور
اشكرك هو مفيش حلقات احد الاحتمالات لازم طبعا انف واذن ويبص عليه بمنظار بتاع الانف واذن آه.
اذا اكد لك ان هو من عندنا هم طبعا بيبقى عندهم علامات الارتجاع احنا الحاجه الوحيده اللي تعمل لنا ال- التهاب في الزور وقد يعمل لنا حتى عند بعض الناس التهاب رئوي ارتجاع المريء الشديد بدرجاته وممكن يعمل لنا التهاب ايضا في الاحبال الصوتيه اه
آه، بس ده لابد ان احنا ناكده فممكن نروح لمستشفى ابو الريش لو امكن او احد الاماكن طبعا حسب ال- الوضع بيتقاس حركيه ال- ال- المريء آه، ضغط المريء اللي هو ضغط عضله المريء في الاخر وبيتشاف اذا كان في ارتجاع ولا لا المنظار لوحده مش آه، مش هيظهر لنا الا إيه- علامات يعني يقول هنا كان في اثر ارتجاع مريء اذا كان من هذا القبيل فانا هجاوبك يعني ايه ال- الارتجاع وهكلمك على موضوع السكر برضو بالنسبه له بالنسبه للاطفال المفروض نعمل ايه معانا اتصال منى السلام عليكم يا منى السلام عليك يا دكتور يا اهلا بيكي اهلا بحضرتك عندي سؤالين معلش تستحمل فينا، اتفضلي الله يبارك معلش لك.
ليه احنا هنا في خدمتك ربنا يبارك لك ويكرمك يا رب الله يكرمك يا منى آه بالنسبه لي انا يا دكتور انا عندي حرقان في المعده لدرجه بيطلع على الفم حرقان زي لساني ملتهب على طول كاني شاربه حاجه سخنه جدا امم وبالذات وانا قايمه من النوم بالنسبه لي انا حرقان جامد في القولون كده في المعده فم المعده امم تقول لي يا دكتور ايه علاجه ده وهل ده من الفم ولا من المعده
عندنا كام سنه يا منى انا عندي 55 سنه ربنا يديك وبروح الصحه ربنا يبارك عملتي وبروح موجات لدكاترة صوتيه على ال- البطن وتاكدنا ان ما عندناش اي مشاكل في المراره انا ما روحتش انا بتعالج آه، اغلبيه اوقاتي عند دكتور اسنان
اسنان اه عندي مشاكل في الاسنان عندي مش عارفه ده من ايه يا دكتور تقول لي الله يبارك لك ربنا يديك سؤال تاني الصحه معلش عفوا سؤال تاني بعد اذن اه حضرتك.
اتفضلي آه، انا عندي بنتي عندها 30 سنه عندها دايما القولون تعبه وما بتخشش الحمام بالاسبوع والاسبوعين وانتفاخ في الجنب على طول 30 جنابها سنه منتفخ.
بنتك 30 سنه يا مدام منى نعم بنتك 30 سنه بنت ايوه تمام
فراحت للدكاتره ادوها ملينات و- وما تخشش برضه يا دكتور مش عامل معاها حاجه واخر الدكتور قال لها اعملي منظار وهي خايفه منه
لا مفيش مشكله من المنظار احنا دايما بننصح بعمل المنظار بس في سن ال 30 سنه هكلمك تتعامل ازاي مع قصه الامساك حالا تابعيني وانا هجاوبك شكرا يا حالا دكتور ربنا يبارك الله يكرمك اه، احنا معانا اسامه السلام عليكم يا عليكم اسامه السلام ورحمه الله وبركاته يا اهلا بيك طب، حضرتك يا دكتور انا دلوقتي ب- بجيلي تنميل في رجليا من تحت في رجليا الاثنين الشمال واليمين اه وبيطلع اصوات غريبه كده من جنبي تمام اصوات غازات كده وسعادتك برضو بيجي لي لما بعض باجي اتكلم كده تحس في اخر صوتي كده في نبره كده غريبه في صوتي باجي اخد نفسي يطلع زي نظام ايه حاجه غريبه كده في صوتي اه اه مش عارف بقى دي من ايه حضرتك طب اه، احنا التنميل اللي في الرجلين في تنميل في الايدين الايدين لا اما اما بس ايديا بس ساعات كان بكون بكلمك دلوقتي من التليفون اه وتتني أو ايديك ده بالنعيم ك- لا ده مفيش بيجي تنميل ده في إيديا.
مفيش منه اي مشكله عندنا ضغط سكر اي مرض مزمن لا لا مفيش ضغط عندنا اي مشاكل في الظهر عندنا أي يعني ما هو التنميل بتاع الايدين ده ممكن يبقى معانا مشاكل في الظهر عندك وجع في ظهرك او مشكله في الحرق في لا، أنا الحركه عندي وانت سمنة ماشي بطن.
ضعف في العضلات
لا انا عندي سمنه في بطني آه، سمنه سمنه كرش اه اه ح- اه تمام لا ده ملوش دعوه بهذا الوضع ما- بس سمنه الكرش ممكن تتعب الظهر وتعمل لنا هذا الكلام لما بتقعد التنميل ده بيزيد اما اه تنام بس تصحى لما تلاقي اكون راكب التنميل مواصله ده كبيره موجود التنميل بيزيد فعلا اه لكن التنميل بيزيد طب مع النوم بيزيد مع الحركه بيقل ثابت لا ب- مع النوم بالذات مع النوم اما احس ان كده اكون فارد جسمي مش شرط انام فارد جسمي وعمل آه، دراعي بينمل اه
تمام انا هنصحك بس تروح لحد بتاع عظم فقرات الظهر ده نمره واحد قبل ما نقول عندنا التهاب طرفي في الاعصاب من اهم اسباب التهاب الطرفي في الاعصاب في البلاد كلها السكر وفي امراض اخرى من الامراض بتاعه الالتهاب الطرفي للاعصاب فالاول نستبعد السكر ونستبعد ال- اي مشاكل في الظهر وبعد كده نشوف آه، اسباب الالتهاب الطرفي في الاعصاب اشكرك يا اسامه ام محمد يا السلام عليكم يا ام محمد السلام عليكم يا اهلا بيك السلام عليكم يا دكتور أهلا اتفضلي بحضرتك حضرتك انا كنت بشتكي الاول من
من من ايه جنب- من جنبي بيوجعني آه، فرحت اليمين عملت ولا موجات الشمال يا صوتية.
ام محمد
اليمين اليمين من تحت ولا من فوق يا ام محمد من فوق تمام
من فوق بظهري تمام ف عملتي موجات صوتيه على البطن اه عملت كان في حصوات في المراره اه طلع في حصوات في المرة تمام هو ده ده اعراض حصوات المراره تمام آه، كملي يا ام محمد طب حضرتك السؤال دلوقتي هل يعني لازم اشيل المرارة دلوقتي ولا في علاج إيه؟
المرارة بتتشاء لا مفيش علاج للحصوات لا يوجد علاج للحصوات لا يمكن تفتيت الحصوات في أجهزة في الخارج لهذا الكلام لكن ده مش متاح عندنا ولا متاح في معظم دول العالم يعني متاح تجريبيا في بعض الدول المتقدمة جدا المرارة اللي كونت حصوات هتفضل طول عمرها تكون حصوات يعني حتى لو ده حصل لكن في بلادنا لابد من استئصال الحصوات من استئصال المرارة كاملة استئصال المرارة كاملة بتحسن الأعراض بنسبة لا تزيد عن 70% اللي هو الحموضة الحرقان الألم المرارة بتتشال في حالة وجود مرض السكر أو إذا كانت الحصوات حجمها أقل من نص سنتي يعني لو 4 3 2 لابد من إزالة الحصوات لأن الحصوات ممكن تنزل في القناة المرارية تسدها تعمل لنا التهاب قنوات مرارية ممكن تنزل في البنكرياس في القناة البنكرياس تعمل لنا التهاب بنكرياس حاد يودي بحياة المريض فإذا كانت الحصوات حجمها صغير إذا كانت بتدي أعراض إذا كانت المرارة ذات أعراض يعني كل الناس ممكن تعمل موجات صوتية وتجد مرارة وهي ما عندهاش أعراض فده ممكن يؤجل لكن إذا كان مريض سكر أو الحصوات صغيرة أو حصوات بأعراض هو ده لابد من هذا الكلام للأسف الحصوات اللي بتيجي منين الناس اللي بتاكل أكل دهني كتير الناس اللي عندهم سمنة الناس اللي وزنها متغير يعني يتخن يخس يتخن يخس النهاردة هنعمل ريجيم هننزل لنا خمسة كيلو نرجع نتخنهم تاني بعدين ننزلهم تاني او النزول المفاجئ في الوزن من الحاجات اللي هذا القبيل الناس عندهم سكر الكلام ده ممكن يحصل سمنة الكرش بتخلي الموضوع بتاع الحصوات يزيد الولادات المتكررة يعني السيدة اللي هي ولدت ثلاث واربع وخمس مرات ممكن يحصل لها حصوات مرارة للأسف الشديد علشان احنا النهاردة بقينا في عصر بنركب المواصلات بنتحرك كل بنتحرك من هنا لهنا بمواصلة ف زمان الكلام ده كان قليل لان كان في حركة وكان في مجهود وكان كل حاجة بتتعمل بدون هذا الكلام مفيش ادوية تذيب الحصوات هو بالفعل في ادوية خفيفة نسبة نجاحها لا تتعدى 20% وهو مادة اسمها ursodeoxycholic acid ولكن يعني الفشل يعني انا شخصيا في خلال 20 سنة من الممارسة الطبية او يزيد عن 20 سنة يعني كتبنا هذه الأدوية وبلا فائدة يعني هي مكتوبة الأدوية دي بقى لها عمر يعني أدوية مش جديدة ما حدش يعني ما عندناش أدوية جديدة بنقول إنها بتجيب الحصوات ولكن أنا في يعني برغم ده موجود في الكتب العلمية وكاتبين إنها نسب نجاح من 20 ل 40% ولكن أنا يعني أقسم بالله لم أرى إن حد استجاب لهذه الأدوية نهائيا هنرجع لقصة الإمساك وده موضوع مهم إن الناس الأسباب بتاعت الإمساك معانا اتصال يا ام محمد السلام عليكم يا ام محمد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور يا اهلا بيكي ربنا يبارك في عمرك الله يكرمك ويجزيك الله يكرمك يا دكتور انا عامله منظار وعندي قرحه في الم... المعده قرحه معده اه قرحه وعندي ميكروب حلزوني اه وعندي حصاوي في المراره اه ساعات يجي لي مغص وساعات ما يجيش يعني الحمد لله مش مستمر على طول امم بس انا باكل يعني اكل مظبطه اكل باكل مسلوق باكل بس في دكتور بتاع اعشاب بيقول لي ممكن اديكي اعشاب والحصاوي تروح فانا مش عارفه دكتور بطنه يقول لي شيليها
امم فانا عايزه نصيحتك يا دكتور الله يكرمك مفيش أعشاب هتدوب هذا الكلام وللأسف الشديد يعني أنا لن ألقي محصنين كده بال... لكن هذا نصب الأعشاب نصب للأسف الشديد وأنا بعتذر ولكن اللي قالك هذا الكلام ده مش موجود في كلام العلم أبدا ولا حتى في الطب النبوي ولا في أي حاجة من هذا القبيل طب الله يكرمك يا دكتور معلش أسف الله يكرمك لو سمحت الأفضل أشيلها بالمنظار ولا فتح بيقولوا لي الأفضل فتح تشيليها خالص لا وحتى المنظار ما بتتشال خالص بالمنظار
بيتبقى منها بيقول حاجات لا ما بيتبقاش منها اي حاجة وما فيش اي مشكلة خالص المنظار بيأتي عليها تماما واقل اثار جانبية هو الاول بيبتدوا العملية لازم تذهبي الى طبيب شاطر لاستئصالها بالمنظار اذا وجد التصاقات شديدة ممكن يضطر يعمل فتح لكن في يعني في ايد الاطباء المهره ما بيبقاش في اي مشكله من هذا القبيل وبعدين انا جسمي يا دكتور 70 كيلو وعندي 50 سنه يعني جسمي مش
زياده حاجه بسيطه ما فيش مشكله اه جزاك الله خير يا دكتور لك الله يكرمك ما فيش حاجه عليك. اسمها اعشاب وما فيش ادويه هتدوبها بتتشال اذا كان حجمها اقل من نص سنتي اذا كان لا قدر الله عندنا مرض سكر اذا كانت بتدينا اعراض الم في الجنب اليمين بيسمع في الكتف او اعراض حموضه لا تستجيب للادويه وبما انك ملتزمه في النظام الغذائي فاحنا بن- حرك يعني هفكرك بالنظام الغذائي الحاجات اللي بتزود آه، اعراض المراره وفي نفس الوقت هي هيها اللي بتزود اعراض المعده اللبن وجميع مشتقاته وده احنا كلنا غير متوقعينه احنا طول عمرنا عندنا مفهوم ان اللبن مفيد النعناع احنا طول عمرنا عندنا مفهوم ان النعناع مفيد جدا لالام البطن وموجود حتى في كل ادويه القولون ولكن هي معظم الاعراض بتختلط علينا المعده على انها قولون النعناع بي- بيتعب المعده جدا جدا جدا وممكن يعمل لنا التهاب في جدار بطن المعده لكن هو بيقلل الانقباضات بتاعه عضلات القولون فيعمل لنا حتى امساك ويقلل الالم بتاع ال- آه، اي حاجه فيها زيت سمن سكر المقليات المسبكات المخبوزات الحلويات السمين كل ده من الحاجات اللي بتتعب لنا المعده وتدينا نفس الاعراض وايضا تعمل لنا امساك يعني كل ال- الاكل في النهايه اللي من هذا النوع وبالذات اللحوم المصنعه ال- آه، المخللات المخللات بتعمل لنا زوايد قولونيه وتعمل لنا زوايد في المعده المخل... اللي احنا دايما احنا شعب طول عمرنا بنحب المش ال- الفراعنه بتوع مش واحنا بنخلل الاكل عندنا فطريقتنا كده يعني بنستطعم الاكل كده ومش احنا بس يعني كثير من شعوب العالم قصه التخليل دي كانت قصه معروفه لحفظ الاغذيه يعني احنا كنا فاكرين ان هو مجرد استطعام اكل لا هم كان ما كانش كان في ندره غذاء فكانوا بيخللوا الاكل عشان يحفظوه يعني ما كانش عندهم ثلاجات ما كانش عندهم هذا الكلام وبعد ذلك استطعموا الاكل فالحاجات دي للاسف شديد ضاره يعني بعيدا بقى عن كلمه الضغط وبعيدا عن امراض الكلى وبعيدا عن امراض القلب اللي هي بيسببها الملح آه، للاسف شديد كل الحاجات دي بتتعب لنا جدار البطن وللاسف قد تكون بتزود لنا فكره الزوايد القولونيه وال آه، آه، فكرة وجود قرحة دائمة مزمنة ده مرفوض يعني آه، لابد ان احنا آه، الدكتور آه، لابد ان الدكتور اللي بيعمل لنا المنظار ياكد لنا ان آه، آه، يعني ياخد عينه اذا كانت القرحه استمرت اكتر من سنه يتعاد ويتاخد منها عينه للتاكد ان ما عندناش اي مشكله. الناس اللي عندهم امساك لازم نتاكد ان ما عندناش سكر، ما عندناش خلل في الغده الدرقيه، ما بناخدش فيتامينات فيها حديد، آه، ممنوع تناول الملينات اللي بياخد ملينات بيعمل لنا ضعف في حركه في ال- في القولون بيبقى عامل زي الورقه ضعيف بدل ما هو عضلي وماسك نفسه بيبقى متهرول فلازم ناكل خضار نايف ني ومسلوق نشرب ميه كتير نخش الحمام في نفس الميعاد نتجنب اي حاجه فيها فيتامين بالذات كالسيوم حديد الحاجات كل ده المرفوض في ال... آه، اذا استمر عندنا الامساك فلا بد ان احنا نعمل منظار قولون آه، البكتيريا الحلزونيه كما ذكرنا من الحاجات اللي بتعمل لنا هذا ال- ال- بتعمل لنا انتفاخ في فم المعده وشعور بالامتلاء اما الانتفاخ اللي من تحت ده الغازات اللي بتخرج دي بتزيد مع البقول مع الورقيات مع البصل الثوم بتزيد للاسف مع الاكل الصحي وايضا مع بعض الاكلات الغير صحيه الحاجات المسكره السكريات عال- الاكل عالي السكريات بيعمل لنا غازات بدون رائحه الغازات اللي بالرائحه بيبقى فيها ماده ال sulfur اللي موجود في البصل موجود في الثوم موجود في الموز موجود في الجزر فده ده مش من الحاجات اللي ممكن تخوفنا السكر آه للاسف الشديد يعني بالذات اذا ظهر عند الاطفال ففي آه، لابد ان احنا نتابعه بعمل تحليل حاجه اسمها هيموجلوبين سكري هيموجلوبين سكري يا اسماء آه، ابنك لازم نعمل له هيموجلوبين سكري كل ثلاث شهور نتاكد ان السكر مظبوط بس م- يعني وكمان يعني بعد سنتين ثلاثه نعمل له كشف قاع عين ونعمل له تحليل الزلال الدقيق في البول مع المتابعه في اكلات آه، بتنظم السكر طبعا هو الاطفال مش هنقول لهم اشربوا قهوه من دلوقتي القرفه مفيده البصل الثوم الخس آه، الشوكولاته السوداء كميه صغيره لكن الشوكولاته السوداء اللي هي 90 تركيز 85 فما فوق لكن مش الشوكولاته السوداء اللي موجوده في المحلات يعني آه، الشوكولاته كده موجوده معروفه عند بعض الناس دي بتز- بس يعني مش مش حاجه اساسيه ولكن ولو هناخد هناخد حته صغيره قد كده ده بيساعد على آه، زياده حساسيه مستقبلات السكر زيت السمك الاوميجا 3 6 9 زيت الزيتون كميات قليله الافراط في الكلام ده مخيف آه، على فترات لازم نعمل تحليل السكر لازم تعمل تحليل ال- آه، عفوا تحليل الكوليسترول الدهون الثلاثيه الحاجات اللي من هذا القبيل اتمنى نكون غطينا معظم ال ال يعني الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه النهارده آه، او معظم اسئلتكم وباذن الله نلتقي ان شاء الله في الثلاث القادم هنكمل معظم الحاجات اللي ما جاوبناش عليها ان شاء الله أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى ثروتنا